أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا كتير تنصح الواحد من دول وتقول له لماذا لا تلتزم بشرع الله ممكن السؤال يتوجه لأي حد مننا ليه احنا مش ملتزمين التزام حقيقي ليه احنا بنشتكي من الالتزام الأجوف ليه الواحد لغاية دلوقتي بعد ما مشي شوية في الطريق لم يصل بعد للدرجة التي يرضى الله عز وجل عنه بها ويمكن ما تلاقيش إجابة إجابة واضحة هو مش عارف إيه المشكلة ليه لما تنصح في إنك تبطل بعض العادات السيئة وبعض الرواسب من الجاهليات ليه لما تبقى عارف إن هذه الأمور تغضب الله سبحانه وتعالى عنك تلاقي نفسك أحيانا كثيرة رد فعلك ليس على مستوى الخطر اللي تعرفه من الآفات والعادات دي ليه مش عايز تغير من نفسك تلاقي بعض الناس يبقى واضح وصريح ويقول مزاجي كده هو كده اللي بيجي على هواية هو ده اللي بيتحاكم إليه في النهاية والمشكلة الكبيرة إن اللي بيجي على هواية ده ممكن يكون ملبس بشكل جميل قوي ملبس بشكل الدين في الواقع هو هوى هوى هوى في انه يبقى مميز بين الناس فده ممكن يخليه يكابد الصعاب والمشاق احنا نبص نلاقي اخوة وبيقع في مخالفات بشعة هي القصة مش كده خالص هو قصة ان التزامه كان هوى لغرض في نفسه وهو تحقيق التميز قلنا الكلام ده قبل كده نفس الكلام تلاقيه في عالم العباد العبادة ممكن تبقى هوى امال ايه ده ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا داود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وسيدنا داود كان ماذا يصنع كان يغلق القصر على نفسه يوم يتفرغ تماما فيه للعبادة وفي يوم يحكم بين الناس باعتباره أنه كان الأمير والملك فكان هواه في أنه هو يتفرغ للعبادة فممكن العبادة تبقى هوى ممكن العبادة تبقى هوى ممكن طلبك للعلم يبقى هوى ياه ده ما فيش أكتر من كده بقى يعني تحس انت بقى بالتميز اللي ما بعده تميز وانت في وسط ناس مش فاهمين اي حاجه وانت اول ما بدات بقى تتكلم بالكلام المقعر والكبير والحاجات بقى المصطلحات اللي هي يا ما شاء الله لا قوه الا بالله فده بيديك الاشباع النفسي الى ابعد حد هوى هنا محل الاشكال اذا وجدت نفسك لا تنقاد للحق ترى الحق ويبين لك بالدليل انك على باطل ثم تنحرف عنه وتذهب إلى الأدلة المرجوحة ليس إلا أن المسألة كده مشهور بأن الإخوة كلهم منهم يتبنوا رأي معين فما ينفعش فممكن يتبنى الرأي هوى اه والله يعني هو مثلا في الإفراط والتفريط تيجي كده ألاقي واحد جاي يسألني إيه حكم النقاب هو أخته وأمه وزوجته مش منتقبات والمسألة صعبة قوي بالنسبة له فهو عايز في الآخر خالص حد يقول له إن كشف وجه المرأة جائز عند كذا وكذا وكذا من العلماء ويتبنى هذا الرأي ويبقى هواه هنا علشان العملية ما تبقاش تحت ضغوط والعكس هو نفس القصة واللي حواليه فهو متبني الرأي من غير ما يشوف أي حاجة ولو اصطدم بأي كلام يبتدي يسفه كلام الناس كلها ويقول لك ده ايه ده من غير ما ينظر ومن غير ما يتحرى هو كده هوى المحك ليس هذا ولا ذاك المحك الدليل يا جماعة الانقياد إلى الدليل لما تيجي تقول له بقى تراجعه في نياته في طلب العلم انت بتطلب العلم ليه ابص الاقيه قاعد يمسك في المسائل الشاذة وبيتكلم فيها وبيسأل فيها وما وروش حاجة إلا أنه بيتكلم في المسائل دي هو أنت دخل الموضوع ليه دخلته ليه ويبتدي يتبنى الأقوال يقول لك الشيخ فلان بيقول والشيخ علان بيسوي وكذا وكذا أنت كنت بتطلب العلم ابتغاء وجه الله ولا هوى أنت ما كنتش بتطلبه لله لو بتطلبه لله هتبقى حريص على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وهتبقى حريص على الألفة وحريص على أنه ما نشقش عصا الجماعة هتبقى حريص على الوحدة مش حريص ان انت تسفه اقوال الناس وان انت تلمس الناس كتاف وان انت تبقى فلان الفلاني نفس الكلام لما واحد يتبنى دعوة ويبص ان في واحد مثلا ربنا فتح عليه وفتح له قلوب العباد يبتدي بقى حسد الفتى اذ لم ينالوا سعيه فهو مش قده يبتدي بقى يوقعه ايه ده ازاي ده بيتكلم وازاي ده مش عارف ايه سبحان الله يا اخي يعطي مش عارف ايه للي ايه كده بالظبط هو جواه أهواء هي اللي مشغلاه ولا هو جواه دين إذا إذا وجدت نفسك تميل إلى عدم الانصياع والانقياد للحق مهما تبينت لك أدلته فاعلم أنك متبع لهواك فتش عن الهوى لو وجدت أمورك متلخبطة وأحوالك مش مستقرة ومعوج إلى أبعد حد فتش عن هواك إذا وجدت نفسك ذليل أمام شهوات نفسك فتش عن اتباع الهوى فاعلم أن أعظم دواعي الضلال وأعظم المهلكات بلا شك اتباعك لهواك قال الشاطبي سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار وروي مثل ذلك عن الشعبي وقال ابن عباس ما ذكر الله عز وجل الهوى في كتابه إلا ذمه علشان في حاجة مهمة ابن الجوزي في كتابه الماتع واحنا نقلنا عنه كثيرا في هذه المحاضرة كتاب الماتع ذم الهوى عقد الباب الثاني في هذا الكتاب عن ذم الهوى وبدأ يقول يا جماعة هو ايه الهوى ميل النفس الى الشيء طب هو مجرد ميل النفس للشيء ده مذموم طب ما انا اميل الى ان اكل لحظة الجوع وربنا سبحانه وتعالى يجعل في نفسي وفي غريزتي هذا الامر فآكل وأميل إلى أن أتزوج ويترتب على هذا الزواج الأولاد وعمارة الأرض طب مش كل ميل للنفس قال آه هو صح ليس كل ميل للنفس مذموم لكن الغالب في ذلك أنه إذا بدأ ينصاع إلى رغباته وإلى شهواته أنه بيبقى على طريق الهلاك وأنه بعد ما كان يكون هذه المسائل ممكن تكون رغبة فيما عند الله عز وجل تبتدي تختلط بحظوظ النفس فتنقلب هو داخل يتجوز لله بعد شوية متاع وشيء مباح شوية في شوية الأمور انقلبت عليه بعد ما كان داخل بنية طيبة جدا في الأول بدأت الدنيا وبدأ يفكر بأسلوب مختلف وتغيرت حاله دخل الهوى حظ النفس قلب الدنيا هو داخل يتعلم بنية طيبة جدا ويجي يقول لك أنا مش عايز أكثر من أني أدخل على الله من هذا الباب الذي يوصل إلى الخشية مش عايز غير كده أنا عايز أبقى أبقى لله فأنا عرفت أن العلماء هم أخشى الناس وأتقى الناس إنما يخشى الله من عباده العلماء فأرجو أن أكون مثلهم داخل بنية طيبة بعد شوية لما دخل بدأ بقى يبص الناس تحتك معاه في أقوال ومسائل وبدأ يبص المناظرات والمجادلات والحاجة ويبقى إرادة العلو ويتشهى الرفعة تتقلب النية ويتقلب الشغل كله وهكذا فهو مورد الهلكات يبقى ليس كل ميل للنفس مذموم لكن لأن الغالب في ركون النفس على متطلباتها وعلى أهوائها يفضي إلى الوقوع في المحرمات والمكروهات لذلك ذم فما ذكر الله عز وجل الهوى في كتابه إلا ذمه صفوان بن سليم صفوان بن سليم ده اللي اتقال فيه ايه قال لو أنه قيل أن القيامة غدا ما زاد صفوان على عمله شيئا صفوان كان بيقول ايه بقى ليأتين على الناس زمان تكون همة أحدهم فيه بطنه ودينه هواه ده زماننا ولا لا هم كل واحد خاصة نفسه قد أهمتهم أنفسهم يا جماعة كل واحد منكم مشغول بنسبة 90% بإيه ودين ربنا يشغل قد إيه من ذهنه قضية الدين التمكين للدين بتمثل قد إيه في تفكيرك بتيجي على بالك كل يوم هداية الناس كل يوم انت بتفكر ازاي تغير من جيرانك ازاي تغير من اهلك ازاي تغير من البيئة اللي انت فيها من الشركة اللي انت شغال فيها من من ازاي توصل لهم الخير ازاي تاخد بايديهم ده يشغل على الاقل مثلا ثلث همك ولا كل واحد مهموم بخاصة نفسه مهموم بشهوته مهموم ببطنه وفرجه هو ده دينه هواه قال مالك ابن دينار بئس العبد عبد همه هواه وبطنه شهوة نفس بئس العبد فهذا الداء هو الداء العضال لا شك من وسط الأدواء أدواء القلوب والأمراض تكون هناك أدواء خطيرة جدا زي النفاق وزي الكبر لكن في أدواء معضلة إلى أبعد حد لأنها تحتاج في العلاج إلى مجاهدة ما بعدها مجاهدة وهيأتينا أن أعظم الجهاد جهاد النفس فلذلك داء عضال يحتاج إلى ضربة وما بيخلصش في يوم وليلة وما ينفعش يتاخد فيه اسبرين ياخده الواحد وبعد كده يبقى فايق مش كسل هتديله جرعة في الهمة وعلو الهمة فيتنشط لا هنا الهوى ده شيء موجود ولازم للإنسان لأنه يتماشى مع الغرائز فازاي تحول ميل النفس ده إلى أن يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يحصل الكلام ده هي دي محط الإشكال في هذه الأدواء فهو الداء العضال بلا شك قال ابن السماك إن شئت أخبرتك بدائك من غير ما أشوف بقى يعني أنت تقعد تقول لي الأمور مش ماشية الأمور كذا من غير ما تشوف كده إن شئت أخبرتك بدائك وإن شئت أخبرتك بدوائك داؤك هواك ودواؤك ترك هواك من الآخر أي مشكلة أي مشكلة كائن من كان هيبقى أصل الأسى فيها هنا هيجي الارتباط ان تلاقي في ارتباط وثيق ما بين المرض ده وما بين الأمراض الأخرى تلاقي متبع هواه يورث النفاق متبع هواه يورث الكبر البداية هنا البداية ميل النفس حظ النفس عشان كده هي دي اللي بتتلف عليك أعمالك هي دي اللي بتفسد عليك أحوالك فلذلك فتش على هذا قال عمر ابن زفيل رأيت في جبل اللكام طائرا معلقا منكسا يصيح فدنوت منه لأخلصه فإذا تحته صخرة عظيمة مكتوب عليها داؤك هواك فإن غلبت هواك فذاك دواك داؤك هواك فإن غلبت هواك فذاك دواك إذا كل سوء في اتباع الهوى قال أبو الدرداء إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله فإذا كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء وإن كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح واخدين بالكم هوايا النهارده ارى يا اقرا هوايا النهارده ان انا اروح احضر درس احضر درس يا جماعه لا احنا عايزين ورد نبتدي نحاسب نفسنا عليه النهارده لازم تقراي كذا والنهارده لازم تذكر ربنا بالشكل الفلاني انت عليك واجب خلال هذا اليوم ماليش مزاج في الموضوع ده وهو ده اللي بيخليه الانسان مش متحقق بمعنى العبوديه مزاجي في ايه مزاجي في القرايه تبقى قرايه مزاجي في العبادة تبقى عبادة مزاجي في طلب العلم تبقى طالب علم مزاجي اتفسح واخرج واتنطط يبقى كده فلا يقول لنفسه لا أبدا وفي الآخر خالص برضه يروح هو مشكلها كده ويبتدي يقول لك لا ما هي الخروجة دي أنا خارجها علشان خاطر تبقى عونا على طاعة الله هو دايما إيه إحنا المشكلة إن إحنا بناخد الكلام وحافظينه كويس وبنعرف نستخدمه في أوقاته لا هو في الواقع هو مش خارج عشان كده هو خارج عشان حظ نفسي خلينا صرحة لو كان خارج فعلا عشان كده يبقى هو ده الغالب على حاله الغالب على حاله ان هو فعلا على الطاعة فبيدي نفسه شيء من الراحة وشيء من الترفيه إنما لا ده الغالب عليه غير كده يبقى هذا متبع لهواه حكي عن أنسروان وكان حكيما من الحكماء أنه سئل أي الأشياء أحق بالاتقاء فقال أعظمها مضرة قيل فإن جهل قدر المضرة إيه الحاجة الواحد اللي لازم يسيبها قال له الحاجة اللي تبقى ضررها كبير قال له طب ولو كانش عارف هي مضرة ولا لا قال فإن جهل قدر المضرة قال أعظمها من الهوى نصيبا اللي مستريح لها قوي وبيحبها قوي يعرف ان دي اكتر حاجة هتبقى ضرر عليه شفت المسألة خطيرة ازاي ان الحاجة المفضلة المحببة الى النفس اللي هي هواه فيها هي دي اخطر حاجة تبقى عليه والمشكلة انها زي ما قلت لكم اذا كانت النية الصالحة تحول كل حاجة الى ميزان الحسنات فالهوى ينقل كل شيء الى الميزان الاخر ينقل العبادة من كونها عبادة وقربة الى عادة هواه فيها ينقل القربة اللي بيتقرب بيها إلى أنها تكون مليئة بحظوظ النفس فيحبط العمل وربما لا ينال به الأجر بل يقع في معاصي وسيئات من جراء اتباعه لهواه إذا نريد أن نضع في البداية أضرار اتباع الهوى في نقاط ثم بعد ذلك نقول بعض المظاهر الخاصة باتباع الهوى ونختم ببيان أسس العلاج أسس العلاج من هذا الداء الوبيل النهاردة كالعادة نبدأ بتشخيص الداء بيان خطورته مظاهره ثم بعد ذلك نبدأ في وضع الأسس الخاصة بالعلاج أول شيء في اتباع الهوى أنه أصل الانحراف قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى شهوات الغي في بطونكم وفروجكم هذه الشهوات التي تفسد على الإنسان أمر دينه تماما لسيما شهوة البطن والفرج ومضلات الهوى والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه في بعض الألفاظ قال وهي شرهن يعني الإعجاب فعندنا شح مطاع البخل وهوى متبع اتباع الهوى والعجب هذه أعظم المهلكات فلذلك الهوى أصل الزيغ والانحراف الأمر الثاني أن الهوى باب الهلاك والندامة قال السري لن يكمل رجل مش كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة طب متى يصل الرجل فعلا إلى هذا ومتى تصل الأخت إلى هذه المنزلة قال لن يكمل رجل حتى يؤثر دينه على شهوته يعني لو تحط الناس كلها وده مثلا عابد بيصلي كل يوم 100 ركعه وده ذكير بياخد ورد سيدنا ابو هريره بيستغفر كل يوم 12000 مره وده صوام يصوم الظهر يسرد الصيام وده قارئ للقران ده بيختم كل ثلاث وضع الناس هكذا ووضع رجل اخر لكن هو عبادته ايه مخالفه الهوى فاعظمهم عند الله منزله هذا وعلى قدر مخالفة أي واحد من هؤلاء لهواه تكون منزلته ممكن يكون ده اللي بيصلي 100 ركعة هو الأكثر يعني الميزان هنا المسألة مش بصور العمل هو هنا أكثر جهادا لنفسه فلن يكمل رجل حتى يؤثر دينه على شهوته ولن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه فهي سبب الهلاك والندامة وكان عبد الصمد الزاهد يقول من لم يعلم أن الشهوات فخوخ فهو لعاب اللي ما يعرفش ان شهوة النساء زوجته ممكن تكون فخ ان هو داخل بانه ده قرب الى الله عز وجل والزواج كذلك ثم اذا به ينقلب على عقبيه اللي فاهم ان داخل بيشتغل ويقول لك انا لازم يبقى معايا مال كثير علشان خاطر تبقى عزه وقوه للمسلمين والنهارده الفقير مهان والنهارده العز وسط الناس دي تبقى لو الواحد معاه مال ونعم المال الصالح للعبد الصالح كلام حلو بس ممكن يكون ده فخ كبير قوي فلا يجد قلبه ولا يجد دينه فهو لعاب قال اعرابي لابنه يا بني من خاف الموت بادر الفوت اللي خايف من الموت يجري لحثا يسبقه الأمر ولا يصل إلى الدرجة التي يبغيها عند رب العالمين ومن لم يكبح نفسه عن الشهوات بادرت به إلى الهلكات والجنة والنار أمامه من لم يكبح نفسه عن الشهوات بادرت به إلى الهلكات يبقى الأمر الثاني الهوى باب الهلاك والندامة فأعظم الضرر في اتباع الهوى قال يحيى بن معاذ من أرضى الجوارح في اللذات فقد غرس لنفسه شجر الندامات اللي هو ايه عينيه عايزة تبص ونفسه خلاص مش قادر يكبح جماح نفسه في كده عايز يبص وهيقول لك يعني مش حاجة خطيرة قوي يعني انا مش هاذي حد فعايز ابص بص حرام لا اشكال طالما انا ما ضرتش حد يبقى ما فيهاش مشكله وانا اذا كان يعني هيتعرض قلبي الى اي شيء هبقى يا سيدي استدرك الامر باي شيء من الطاعه هكذا يبقى غرس لنفسه الندامه بعد كده بقى يجي بقى هو يتفرج على نفسه وهو عايز يجيب القلب اللي هو مش مهم ان هو يتسمم ده بالنظر الحرام يبقى وضع نفسه في الندامه وفي الهلكات من حيث لا يدري وهكذا بقى سائر الامور كتير قوي دي عند الناس وما تبقاش كبيرة قوي انه طالما هو بيعمل سيئات في خاصة نفسه يبقى ما فيش مشكلة يرضي جوارحه في اللذات فهو يغرس لنفسه شجر الندمات قال أبو عمرو الشيباني لقي عالم من العلماء راهبا من الرهبان فقال له كيف ترى الدهر شايف الدنيا عاملة ايه قال يخلق الأبدان ويجدد الآمال ويبعد الأمنية ويقرب المنية ادي الزمن بيعمل فينا ايه يخلق الابدان كل ما بتكبر كل ما بتضعف ويجدد الامال وكل ما بتكبر املك بيطول لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين حب الدنيا وطول الامل ويبعد الامنية ولما انت قاعد تتمنى والشيء كان قريب ولسه ما تحققش بعد كمان وكمان والوقت بدأ يطول وانت لسه لم تحقق هذا الامر تضعف وده اللي بيحصل معانا ايمانيا انت امنيتك فين ان انت تنال درجة عظيمة عند رب العالمين انت تبقى من المتقين ان انت تبقى من المحبين المشتاقين ان انت كذا كذا وشغال بقالك سنة ولسه ما وصلناش لأي حاجة كمان سنتين ثلاثة أربعة لأنها كانت أماني مش نيات فالأماني بعدت فبدأت تضعف وبدأت قلبك يقسو من كثرة المحاولات الفاشلة فعشان كده يبعد الأمنية ويقرب المنية ويقرب منك الموت قال فأي الأصحاب أبر من الصاحب البار قال العمل الصالح قال فأي شيء أضر قال النفس والهوى إذا الهوى باب الهلاكات والندامات الأمر الثالث أخطر ما في موضوع اتباع الهوى أنه نوع من الشرك الخفي ربنا قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وربنا قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله كان بعض السلف يقول شر إله عبد في الأرض الهوى وأنا بشوف الكلام ده بعيني رأسي وفي واقع الإخوة وفي واقع الملتزمين والملتزمات احنا لسه بنقول تقيم عليه الأدلة تقول له جمهور العلماء على إن المسألة الفلانية كذا وهو في سائر المسائل بياخد بكلامك يجي في المسألة دي مش نازله من زور يبتدي يفتح في الكتب ويسأل شمال ويمين ويبتدي يعمل أي حاجة ويقول لك لا الشوكاني قال حاجة تانية في كتاب نيل الأوطار لا ده فتوى فلان من علماء السعودية على غير كده لا ده كذا طب ما انت كنت ماشي في كل اشمعنى لما جت اتصدمت مع هواك ما بقتش حلوة الباقي كله ينفع وماشي يبقى متقبل إلهه هواه هو اللي بيؤمر وهو اللي بينهى الهوى هو اللي بيأمر وبينهى وفي الآخر خالص مزينة بشكل الاتباع للدليل والاتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا بين لنا الأمر عشان نفرق ما بين هذا وذاك فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج لو وجدت الحرج ده سببه إيه الهوى ده فين عشان كده أنت متحرج لان نفسك مش نازلالها من زور المسألة دي خالص حتى لو كانت انت راجل فاهم وبيقام عليك الادلة وكل حاجة بس هتبتدي بقى تيجي تقول لي الدليل ده مرجوح لانه في حد تأوله بكذا المسائل بقى بقى تاخد بالكلام من هنا ومن هنا ومن هنا علشان هوى نفسك إذا من خطورة هذا الداء أنه نوع من الشرك الخفي فعشان كده يبقى موضوع كبير وخطير يورث الشرك هوى يوصلك فين تبقى عابد وثن قالوا أعظم صنم يعبد دون الله الهوى صنم بس ما حدش حاسس صنم بيعبد من دون الله هوى الأمر الرابع من خطورة موضوع اتباع الهوى أنه يورث النفاق يورث النفاق احنا لسه بنقول اهو ان في علاقه ما بين الادواء بعضها ببعض اذا كان النفاق لما تدارسناه الشيء الخطير الرهيب اللي يورث الدرك الاسفل من النار فان اعظم الاسباب التي تورث هذا النفاق اتباع الهوى قال الحسن في قول الله تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه قال هو المنافق لا يهوى شيئا الا ركبه العجيب ان الكلمه دي منطبقة على أهل عصرنا بالضبط فقير وغني يعني تيجي تقول الغني أهو معاه فلوس فبالتالي عايز يصرفها فهوى نفسه كل شوية بيأزه ماله ده ان هو يركب السيارة الفلانية انه يلبس اللبس الفلاني انه ياكل في المحل الفلاني انه يلبس من المحل العلاني عايز يتحرك في هواه قاعد بيحرك فيه الغريب ان الفقير كذلك برضه الفقير متبع لهواه برضه هواه هو اللي بيحركه للأسف الشديد فهكذا احنا قلنا الكلام ده وعدناه عشرات المرات ولا أمل من ذكره حديث رب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له في الآخرة إلا النار لو انت كده بعض الناس يتباهى بيقول لي كده الحمد لله ما فيش حاجة من متاع الدنيا ما خدتهاش ربنا بيحبني ده انت بتقول ان في مشكلة كبيرة وعظيمة ان انت راكب هواك كل اللي نفسك فيه بتعمله يقول لك كل اللي نفسي فيه بعمله هذا هو صفة مين بقى اهو كلام العلماء الحسن البصري بيقول دي صفة مين صفة المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه كل اللي نفسه فيه بيعمله ما بيقولش لنفسه في حياته أبدا لا هو دلوقتي مشتهي النوم أنام طب الفجر لا ما هو نام عشان ما يبقاش الواحد يصلي صلاة كده أي كلام لا أنام عشان أعرف أقف بس انت عارف ان انت لو نمت دلوقتي ممكن تضيع الجماعة ممكن تضيع الفجر نفسه ممكن يحصل كذا مش مشكلة العبرة بالمقاصد يبتدي بقى يتكلم كلام جامد يعني وهكذا راكب هواه هو اللي في دماغه هو دلوقتي عايز ينام يبقى ينام هو عايز يخرج يبقى لازم يخرج مفيش حاجة اسمها لا طب انت وراك ورد القراءة ما قريتش مش مشكلة بس الواحد يرفع عن نفسه وانا يعني لازم اقعد اقرا وانا متضايق عشان الواحد يبقى ذهنه كويس بص ما هي بتتلبس كده بتتلبس بالامور دي علشان خاطر في خاص بيقول لك لا ده هو خروجته دي طاعه وهي مش طاعه هي هوى هو عايز يكلم واحد دلوقتي خلاص هيموت ويكلمه فلازم يكلمه لا قول لنفسك لا وما تكلموش كلمه بكره يا سيدي مش هتفرق لا ده مساله مهمه جدا طب ما انت هتبطل الورد اللي انت ماسكه ما تخليك دلوقتي ناجله لبكره ما انا بقى ذهني هيبقى مشوش والقرايه مش هتبقى بتركيز فنكلمه يا سيدي الاول وبعدين نبقى نعمله هو هواه هو اللي بيركب العمل يبقى اللي يقول له هواه عليه يعمله مهما كان فعلشان كده هذه صفة المنافقين الأمر الخامس في خطورة هذا الداء إنه خفي احنا قلنا شرك خفي وإنه في كل أحواله خفي إلى أبعد ما يكون بعض السلف قال إيه ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون لكن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر يا ممكن تكون جواك كبر فرعون تقول انا ربكم الاعلى اه النفس فيها ده لا لا لا ما تصورش النفس تبقى كده لا جواك جوه جوه جوه قوي في المعنى ده بس هي الفكره امكانياتك فانت دلوقتي بقى معاك قدره ماديه وقدره معنويه جاه ومنصب واسم فيعني بقى اللي قادر يتفرعن وما يتفرعنش ده يبقى ما ينفعش انت قادر وعندك ده كله ما تمارسش الإحساس بالعلو على الخلق ففي النفس ذلك عشان كده خفية قوي بس محدش بياخد ماله من خفاء هذا الداء النفس مشحونة بص التعبير حتى مشحونة مليانة بحب العلو والرئاسة بس كل واحد حتته انت رئيس على أقرانك على أصحابك في وسط الناس دي كلها انت أحسن واحد فيهم من حيث ماديات من حيث امورك انت متجوز قبليهم ومخلف قبليهم عندك كل حاجة احسن منهم فانت بتحس ب- بهذا الامر النفس فيها حب الجاه والعلو والرئاسة كده في كل مجال العباد يبقى مستشعر ان هو احسن من غيره العلماء والدعاة يستشعر ان هو عنده علم اكتر من ده فمين ده اللي يتنطط عليه ويتكلم النفس فيها حب العلو والرئاسة وفيها هذه الشهوات الخفية كان شداد بن أوس رضي الله عنه يقول يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية الشهوة الخفية هي دي اللي أساسها فين؟ أساسها الهوى وقيل لأبي داود السجستاني ما الشهوة الخفية؟ قال حب الرئاسة العلو فهي خفية تخفى على الناس وقد تخفى على صاحبها يعني ممكن واحد مننا ما يبقاش حاسس بالكلام ده ادينا احنا بنتدارس الكلام وبنقوله وبنفهمه بس الموضوع خفي مش باين لا خلاص انت درست اهو وانا قاعد بقول اهو فاكيد انا مش جوايا المعاني دي مين قال ممكن تكون جواك وهتظهر امتى هتظهر ساعة الابتلاءات وساعة الفتن هيظهر بقى انت جواك المعاني دي ولا لا وانا مرت بيا مشاكل اخوة واخوات كثيرة ولما ببص واحط المجهر كده واشوف مشاكلهم اصولها فين اكتشف ان واحد ممكن يكون بقاله معايا خمس ست سنين وانا عمري ما اتصور ان جواه المعنى ده ويظهر في المشكلة دي ياه ده ما كانش باينه خالص ده هو عكس كده بمئة في المئة يبان خفائها ده من اخطر ما يكون الامر السادس ان اتباع الهوى سبيل الشقاء في الدارين فهو سبيل الذل في الدنيا وسبيل المهانة والصغار والشقاء الذي ما بعده شقاء في الآخرة ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فهي طريق النار الشهوة دي اللي هي ميل النفس اللي هي اتباع الهوى هوى في هذا الأمر يشتهي شيئا فيركبه وعلى ذلك فلما حفت النار بالشهوات كان الأمر عسيرا والهوى لما بيركب بيعمي مش النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء وحبك الشيء ده ميلك ليه اهو هواك فيه حبك الشيء يعمي ويصم يخليك مش شايف اقول لك النظرة سهم مسموم مش شايف الكلمة دي تهوي بيها في النار سبعين خريفا مش شايف الظلم ده معجل في الدنيا والآخرة لا تظلم الناس اتق الله مش شايف هي في الآخر خالص الهوى بيطغى على أن الإنسان فلا يريه أبدا هي دي بقى الذي لا يرى الحق حقا والذي لا يرى الباطل باطلا مش واخدين بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم في الاخر قال ايه الا ما اشرب من ايه من هواه الهوى خلاه الدنيا خلى الدنيا منكوسه خلى الدنيا متشقلبه وانت تقعد تبص كده الاخ وهو بيتكلم انت اللي بتقول كده لا حول ولا قوه الا بالله انت اه الهوى لما ركب الموضوع بدا يشوف المساله كده ومش عايز حد يسمعه ومش عايز حد يتكلم معاه وربط دماغه على شيء وانتهت القصه الا ما اشرب من هواه فهو طريق الذل والشقاء في الدارين يذل الإنسان ويعميه في الدنيا وكذلك يكون هكذا أعمى يوم القيامة الأمر السابع أن الهوى يحلق الدين يذهب دين المرء يا ده يا ده يا الهوى يكون طبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هوى يكون وفق الهدي يا إما يكون هوى في شهوة نفسه قال عبد الله بن حسن كنت أطوف بالبيت فنظرت إلى امرأة جميلة فمشيت إلى جانبها ثم قال أهوى هوى الدين واللذات تعجبني فكيف لي بهوى اللذات والدين فقالت له دع أحدهما تنل الآخر بيطوف حوالين البيت فأنا قلبي والله إن الواحد في الكعبة والإيمانيات والأحوال والكلام ده هوايا هنا وبرضه نفسي جراني على الوجه الجميل أهوى هوى الدين واللذات تعجبني فكيف لي بهوى اللذات والدين يركبوا مع بعض ازاي ينفع الواحد برضه دي ودي مع بعض فالمرأة كانت على فقه وبصيرة قالت له دع أحدهما تنل الآخر سيب الدين تاخد هواك سيب هواك تنال الدين فهو هكذا الهوى يحلق الدين الهوى يذهب بدين المرء الأمر الثامن الهوى باب الخذلان إذا وجدت نفسك غير موفق ابن القيم بيتكلم في الكلام ده كتير ويقول إنه السبب الأساسي في عدم التوفيق واحد عدم صلاحية المحل قلبك ما يصلحش انه يستودع فيه الايمان ده والامر الثاني هنا ان سبب ان انت مش موفق والله يا شيخ انا حاولت وسبحان الله ده انا عملت المرة دي حاجات ما عملتهاش قبل كده خالص وحطيت اوراد والتزمت وقلت هذاكر وقلت همشي في ورد العبادة ده وعملت وسويت لكن النتائج دايما تأتي بما لا اشتهيه ايه المشكلة انت مش موفق ليه السبب انك متبع لهواك وانت لا تدري قال الفضيل بن عياض من استحوذت عليه الشهوات انقطعت عنه مواد التوفيق لو هو كل اللي في دماغه بيعمله مزاجي هو رقم واحد اعرف انه سيخذل فانت ليه مش موفق في حياتك الخاصة او في حياتك الايمانية مع رب العالمين ليه انت مش مستقيم ليه انت مش قادر تحقق اهدافك مخذول دائما ليه عشان متبع هواك الامر التاسع اتباع الهوى مظنة الضلال يعني دايما لو انت متبع لهواك اعرف ان انت في السكة الغلط يبقى انت كده مخطئ من حيث لا تدري ربنا قال ايه ايه يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس فكل من خالف الحق لا يخرج عن هذين الامرين اما انه يعتمد على الظن الذي لا يغني من الحق شيئا او انه متبع لهواه وفي الحالتين ربنا وصف بهم مين دول أهل الكفر أهل الزيغ أهل الباطل أنهم يتبعون إما الظن ظنون وتخرصات أو أن هوى النفس هو الذي يجعلهم هكذا فدائما أبدا اعرف أن الخطأ ملازم للهوى في العادة الأصمعي بيقول سمعت أعرابيا أصمعي ده عالم اللغة الكبير فهو سافر وجمع لينا شواهد اللغة من البادية فعشان كده يروي كتير قوي عن الأعراب فبيقول خدت الفايدة دي الأعراب ده الراجل الغلبان الفلاح ولا الصعيدي الغلبان فبيقول سمعت واحد من الأعراب بيقول إيه إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما أرشد فخالف أقربهما من هواك يعني أنت إيه عندك حاجتين واحدة قلبك رايح لها شوية والتانية أقل اللي قلبك رايح لها شوية دي هي دي اللي فيها المشكلة هي دي مظنة الخطأ قال فإن أكثر ما يكون الخطأ مع متابعة الهوى يبقى تعرف على طول أن الهوى مظنة الضلال مش ربنا قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى فنزهه عن الضلال وعن الغواية نزهه عن الظلم وعن الجهل فالغاوي هذا هو الذي يتبع هواه وأخبر سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى النفس بل هو وحي أوحاه الله الحكاية دي عشان عارفين ان موضوع الموضوعية والذاتية في المناهج لما بيجوا يتكلموا في مناهج البحث فيقولوا ينبغي للباحث عن الحقيقة أن يتجرد عن هواه وعن ذاتياته وأن يكون موضوعي إلى أقرب حد فنيجي نقول له لا هي الموضوعية التامة دي لا تحصل علشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل الدين الحنيفية السمحة الحنيفية معناها الميل إلى الشيء حنف أي مال إلى معنى كده أنه في ميل هيحصل ميل من النفس مفيش حاجة اسمها ذاتية مجردة بس اللي هم بيتكلموا عليه عشان يبقى الكلام صحيح ان هو يبقى فيه اصول بنحتكم اليها مش في الاخر خالص كل واحد بقى بهواه ما احنا هتيجي تتكلم وتبتدي تحط كل واحد يتكلم باللي عنده وعنده كلام منطقي الى ابعد حد لكن لما يوضع على ميزان الاصول المعتبره يبدو تهافته ويظهر فيه ذاتياته جادل انت واحد مثلا مخالف لك في الاعتقاد وتبين له الامور تماما وخلاص وممكن يجي يقول لك اللي انت بتقوله ده انا واثق فيه 100% صحيح لكن في الاخر خالص بس ما اقدرش لكن يبتدي بقى لكن وما بعدها عارف المسألة بتاعت الوليد بن المغيرة اللي فيها ربنا سبحانه وتعالى الكلام في سورة المدثر خلاص هو في الاخر خالص انه فكر وقد فقتل كيف قدر قبلها بيقول ان هذا الكلام يعلى ولا يعلى عليه ان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه وانه وينفي المسائل دي يقولوا له ده سحر يقول لهم انا اعلم الناس بالسحر ما مش ممكن يكون سحر طب يا جماعه ده شعر طب ده احنا بتوع اللغه كلها ده ما ينفعش يبقى شعر بعد شوية يبتدي يقعد مع بينه وبين نفسه اه كده مفيش حل فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ما أنت لسه قايل إن السحر ما ينفعش هي نفس القصة كده فلذلك الهوى مظنة الضلال الأمر العاشر الهوى ظلمة في القلب وضيق في الصدر يورث ظلمة القلب وضيق الصدر لما تيجي تقول لي قلبي مقفول قلبي مش حاسس طول الوقت كده بحس بشيء في صدري حكة في صدري دائما في حاجة مؤرقاني عندي آفات نفسية خفية مش عارف أخلص من حالات الاكتئاب اللي بتأتيني أحيانا دي اعرف أن اتباع الهوى وغلبة الهوى هو السبب قال أبو بكر الوراق أصل غلبة الهوى خدوا بالكم الكلام عشان هينفعني في العلاج من مقاربة الشهوات يعني هو حط نفسه في أماكن الفتن فقرب فاشتهى يعني أنا ما عنديش القدرة المادية إن أنا أشتري هذا الملبس من هذا المحل بس أنا عديت جنبه عديت على الفاترينا دي فقربت بصيت ايه ده جميل جدا يا لو الواحد عنده حاجة زي دي تبقى ممتازة ايه ده السعر كبير جدا عليا بدأت اشتهيه وبدأ ده يؤرقني وكل شوية اقول ما هو الواحد لو كان لابس له حاجة من الحاجات اللي شافها دي كان زمانه كده يبقى في وسط الناس حاجة لكن يلا بقى الله المستعان وهكذا هي شافت الاخت لابسه كذا فسالتها انت جايباه منين من الحته الفلانيه راحت سالت لقيت الموضوع اكبر من امكانيات زوجها فبدات تؤرقه مقاربة الشهوة قربنا من الموضوع هو حط نفسه في محل للفتنة قال لك اروح اصيف بس انا مش هروح اقعد يعني على البلاجات ولا الحياة دي خالص انا يا سيدي هبقى انزل الفجر وحاجة بالليل خالص كده لكن مش هنزل في النهار خالص قربنا من الموضوع فيجي ينزل في الشارع يبص يلاقي منظر مش كويس خالص ما كانش يتخيل ان يحصل حاجه زي كده ويجوا الشباب يقولوا لي يا شيخ تتصور انا نازل الساعه 8 الصبح اروح السوبر ماركت اجيب بس كذا لقيت البنت كذا كذا كذا كذا ما انت قربت وحطيت نفسك في محل الفتن تيجي بعد كده بقى تقول لي ظلموني الناس ما ينفعش انت قاربت الفتن فعشان كده هتقع فيها هو نفس الكلام كل شويه يحتك بناس اعلى منه من المستوى الاجتماعي فهم قاعدين بيتكلموا فبص لقى الارقام يا نهار ابيض ايه ده ايه اللي بيتحدف ده اللي بيتكلم في 50 مليون و70 مليون وحاجات كده فهو قاعد يقول ده احنا مش عايشين ده احنا بنتكلم في كلام فاضي ده انا كنت حاسب نفسي بتاع دنيا ده انا مش كده خالص هو كده بالظبط بيجي لي الاخوه يقول لي انا كنت قاعد في المول مع تاجر فلاني فهو شغال في شغلانه مثلا بكام الف القصه بتاعته كلها تجارته في الالافات يعني ما وصلناش للملايين فبص لقى الراجل بيتكلم اقل حاجه بيتكلم على الملايين دي كانها الفك فده فتح بقه وخلاص يا نهار ابيض ده احنا كده زهاد هو ايه اللي حصل قارب الشهوه فاصل غلبه الهوى من هنا اتفتحت بقى سكه الهوى فبدا بقى يشتهي انه يكون عنده الملبس ده وهي تلبس الفستان الحلو ده وتبقى نفسها في الشنطه الجميله دي ونفسها في العربيه الحلوه دي وهو كذا وكذا قارب الشهوه فاذا غلب الهوى بص التدريج الأول قرب غلبوا الهوى لما يغلب الهوى أظلم القلب القلب ما بقاش فيه ساعة لشيء آخر لأنه بقى مشغول بده هو دلوقتي مشغول إن هو يكون عنده شقة جميلة زي شقة صاحبه اللي اتجوز قبليه إنه يعمل زيه هو شايف إن هو نفس المستوى الاجتماعي فعايز يعمل الشقة زيه وهي نفسها في نفس الشقة بتاعت صاحبتها اللي كانت حاطة فيها كذا وكذا فبقى شغل القلب كله في هذا فعايز يشتغل بقى بدل ما كان هو بيتكلم في شريحه معينه ويمشي بيها امورنا لا انا عايز اشتغل شغل اكبر علشان خاطر اعيش نفس المستوى ده عشان ابقى مستريح لانه شايف ان صاحبه ده مستريح وهي شايفه صاحبتها كده هي دي اللي عايشه وجامعه ما بين الدين والدنيا احدى الاخوات مره اتصلت بيا تستشيرني يعني ان الراجل ده توافق عليه ولا لا انا اتقدم لي اخ بس هو يعني دنيويا اقل شويه مني بس انا شايف اخوات كتير حواليا دين ودنيا قلت لها والله ما بيركبوش والله ما يركبوا واللي انت شايفاهم دين ودنيا دين انت ما تعرفيش ما بداخل الامور انا اللي اعرف انا اللي عارف كويس قوي بقى لما بتبقى دين الاثنين راكبين مع بعض بتعمل ايه فما يغركيش المسائل هكذا اذا كان فعلا ديانته على هذا الوجه وما يكونش يعني بينكم وبين بعض يعني فرق اجتماعي كبير قوي فهتحصل بينكم اكيد نفره انما يعني لو امور متقاربه يبقى افري بذا الدين بهذا الرجل اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه في الاخر خالص طبعا رفضته يعني مهما كان اكيد هترفضه لانه في الاخر خالص هي برضه الهوى هو اللي هيغلب في الاخر لان هي مش هتبقى فاهمه الكلام ده وهتبتدي الصوره اللي هي شايفاها هي دي المتحكمه صوره الاخت اللي قدامها اللي هي دين ودنيا ويستحيل تفهم حاجه تانية هي عايزه ده وهي مش أقل من فلانة وبيحصل قدامي كده أمثلة كثيرة بنفس الوضع ده قارب القلب بقى كله هواء ما بقاش فيه أي مجال أظلم القلب وإذا أظلم القلب ضاق الصدر وإذا ضاق الصدر ساء الخلق وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق بص بقى الدنيا ماشية إزاي كل دي بقى آدي الحصالة شغالة بقى حط حط حط حط حط حط في ميزان السيئات لغاية الأمور بتمشي إزاي العواقب وإذا ضاق الصدر ساء الخلق وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق وإذا أبغض الخلق أبغضهم وإذا أبغضهم جفاهم وإذا جفاهم صار شيطانا رجيما الأول كانت فترينة عدنا عليها عملت إيه في الآخر كل ده يصل في الآخر خالص إلى أن يكون الإنسان شيطانا على الأرض وهو لا يدري يبقى الهوى يورث ظلمة في القلب وضيق في الصدر الأمر الحادي عشر الهوى ينشئ الشبهات الهوى يخلي الإنسان عايش في جو من الشبهات اللي هي إيه؟ الهوى قريب من الشهوة وهم دايما يقولوا الشهوة والشبهة وجهان لعملة واحدة دي تؤدي إلى دي ودي تؤدي إلى دي ممكن واحد يدخل في الأول خالص إيه مشتهي أمر فلما نظر في الأول يعني ما تكبرهاش شوية بشوية معتاد بدأ يقع في الذنوب بدأ يستمرئها بدأ يعتادها مش قادر يتخلص منها هو مين بقى يعني اللي قال ان ده حرام في زماننا ده يعني تبقى صعب قوي وما جعل عليكم يا اخي في الدين من حرج فما جعل عليكم في الدين من حرج فكله يبص وكله يريح دماغه وصلنا من ايه بدات تطلع من كثره الشهوه من اتباع الهوى بدا يظهر الشبهه ايه الشبهه مش ممكن يكون ربنا هيكون ده حكمه في الارض في زمن الفتن ده مش ممكن يكون ده بقى زمن العري وفي الاخر خالص تقول لي مش عارف ايه طب لما يلبسوا كلهم حجاب تبقى تقول مثلا طالما مش كده يبقى مفيش وهكذا تيجي تقول له اي حكم من الاحكام لسه واحد النهارده بيقول لي ما هو النبي لو نزل صلى الله عليه وسلم وبص لقى كلهم مش ملتحين ما كانش هيقول اطلقوا اللحيه يعني هو هو ظبطها بقى في دماغه كده ان هو اصل هم كانوا ملتحين بس لحيه كده فقال لهم خالفوا اليهود كانوا بيعملوا كذا وكذا فقال لهم لا اعملوا كذا وكذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش ملتحين اهو لا هو بيركبها وعايز يركبها لانه مش قادر يستسيغ ان في لحيه دلوقتي في ظل الفتن والشدائد دي وهكذا بقى سائر الامور واخدين بالكم فدايما الشهوه ممكن تؤدي الى والعكس الشبهه هو تطلع في دماغه الاول شبهه انه دلوقتي ان ربنا سبحانه وتعالى عدل فيعني ما يستويش واحد ما عندوش امكانيات مع واحد عنده امكانيات واحد ربنا اداله فلوس فده يتجوز براحته ويعمل براحته انما اللي معهوش ما يقدرش يبقى اللي معهوش ده ممكن نهون عليه الامر فالشباب اللي مش قادر دلوقتي يتجوز عرفي بقى ما يتجوزش خالص شوف له زواج متعه نمشي له كلام شيعة نكلم له اي حاجه نمشي الامر ما هو عشان ده يعيش وده يعيش اشمعنى ده اللي يعيش وده التاني لا مش انتوا بتقولوا ربنا عدل بص الشبهه وهو في الاخر خالص تورث شهوه فتلاقي الناس قاعده تقول اه والله يصدق القصه دي حلوه الراجل ده بيفهم الراجل ده هو اللي عارف كل حاجه ويتبع هذه الاهواء لما حصلت الشيوعيه زمان حاجه من الحاجات التي روجت لها انه النظام الشيوعي الاجتماعي يعني الاساس كان نظام اقتصادي بعد كده بقى لينين لما بداوا يطلعوا الافكار الشيوعيه الجنسيه وبدا يقول لك بقى المسائل تتفتح ومفيش اي مشاكل فكره عجب يعني يقول لك لا اصل هو لما كان الامر في الاول خالص ادم وحواء وما بعدهما كانت الدنيا مفيش اللي عايز حد يتجوزها لما ظهر النظام الرأسمالي اه والله كانوا كده بالظبط وبدأ واحد يعني يتجوز واحدة ويستأثر بيها وبعدين يقول الفلوس اللي انا جمعتها دي انا لازم احس باللي انا تعبت فيه ده فاديله ولادي وبس فبدأ يظهر نظام الأسرة الزوجة الواحدة أو أو عدة زوجات والأبناء المخصوصين فما بقاش أي حد يتجوز من أي حد فده نشأ عن إيه نظام الرأسمالي ففتحوا الليلة فقال لك كله يتجوز بعضه وكل اللي نفسه فيه واللي يجمع بيننا هو الحب والغرام وبس طالما هي بتحبك وانا احبها يبقى ما تغصبهاش على حاجه ويتقال الكلام ده لغايه النهارده اليساريين كتاب الافلام والمسلسلات يقولوا الكلام ده في وسط الكلام يقولوا الكلام بمعناه كده الفكره كده فطبعا تتماشى تماما مع شهوات الناس فالشبهة والشهوة وجهان لعملة واحدة فالهوى ينشأ عنه الشبهة قال يونس بن عبيد أوصيكم بثلاث لا تمكنن سمعك من صاحب هوى خدوا بالكم هما لما يجوا يقولوا صاحب هوى يبقى أصالة أهل البدع وبالتالي برضو المصرف على نفسه صاحب الهوى ما تسمعلوش ما تقعدش مع خلان الدنيا كتير لانك قعدتك مع بتوع المولاد دول وبتوع الكذا بتخلي الناس تتقلب انا قلت لكم قبل كده احد الشباب حصلت معاه القصه دي الولد كان غلبان وكان طالب علم وقعد يدرس معايا سنين وبعد كده اول ما بدات الدنيا تتفتح شويه خلاص قعد قعدتين من دول دماغه لفت يا شيخ بيقول لي سافر ثلاث سفريات ركب بي ام يبقى ايه ده لا استنى بقى سيبك بقى من اللي انت قاعد بتقوله لنا ده خالص نجيب ال BM الاول بعدين نتكلم طبعا ضاع ضاع تماما المشكلة كانت سببها ايه القعدة مع صاحب هوى لا تمكنن سمعك من صاحب هوى ولا تخلو بامرأة ليست لك بمحرم ولو ان تقرأ عليها القرآن ولو حتى قعدت تقول بس اقريها قرآن وان انا مش عارف ايه والامور في سبيل الدعوة يعني لا تخلو بامرأة ليست لك بمحرم ولا تدخلن على امير ولو ان تعظه ثلاث حاجات ما تقعدش مع صاحب هوى ما تخلوش بامرأة ما تدخلش على أصحاب الأمراء حتى هم بعضهم يقولوا أهل السلطان والسلطان معناه مش السلطان اللي هو الأمير اللي هو له الرئاسة في البلاد لا لا لا كل من له جاه والدليل عليه هلك عني سلطانية فالآية مش مسوقة في حق الرؤساء الآية مسوقة في حق كل من كان له منصب وجاه ورفعة بين الناس الأمر الثاني عشر الهوى قرين الهوان الحتة دي جميلة أوي الأصمعي بيقولها بيقول سمعت رجلا يقول إن الهوان هو الهوى قلب اسمه فإذا هويت فقد لقيت هوانا ابن المقفع راح قالها بقى بشكل آخر قال الهوى هوان سرقت نونه النون بتاعت سرقت فهي هوى هوان شيل النون تبقى هوى فساق هذا الكلام شاعر فقال نون الهوان عن الهوى مسروقة فإذا هويت فقد لقيت هوانا ومصداق ذلك قول الله تعالى واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فشبهه بأصغر الحيوانات فالهوى قرين الهوان الأمر الثالث عشر الهوى سبيل الضياع وفرقة الشمل قال الله جل وعلا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فكانت النتيجة إيه؟ كان أمره فرطا فشتت الله عليه شمله وصار ضائعا في الأرض تائها حيرانا الأمر الرابع عشر الهوى رق وأسر الهوى سجن قال أحمد ابن خضرويه لا رق أملك من الشهوة ولا نوم أثقل من الغفلة يبقى حاجتين الغفلة النوم القلب نايم انت تايه مش في الموضوع خالص رقم اتنين متبع هواك واللي في دماغك بتعمله أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ادي الاتنين ولا رق أملك من الشهوة ولولا ثقل الغفلة لم تظفر بك الشهوة يعني هنا بيقول لنا حاجة في الموضوع انه سبب من الاسباب الاساسية انك غفلت قلة ذكرك لله عدم معرفتك الحق بالله سبحانه وتعالى هي التي اورثتك هذا الامر الامر الخامس عشر متبع هواه لا يذوق حلاوة الايمان قال بشر ابن الحارث لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات حائطا من حديد شوفوا يقول ايه انت بتدخل رمضان بقى ونفسك زي الاحوال اللي احنا بنقعد نتكلم عليها دي اللي كان بيقعد يقول لي انا عايز اجيب مرزبه واكسر الحجاره اللي على القلب دي عشان احس باي حاجه مش حاسس بطعم الناس قاعده بتبكي وحاسه وفي خشيه وانا قلبي غافل كده ليه هو كده لا يذوق حلاوه الايمان ايه اللي حصل اشرب القلب من هواه عايز تحس بقى بحلاوة الإيمان اجعل بينك وبين هذه الشهوات حائط من حديد الأمر السادس عشر الهوى يهتك العصمة والحفظ والنصرة كان ربنا سبحانه وتعالى عاصمك من الأخطاء وعاصمك من زلات وتيجي تمشي في سكة تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يحول بينك وبين الوقوع في معاصي انت ماشي في مكان واحد تاني يقول لك سبحان الله ده لسه دلوقتي يا اخي حاجة اعوذ بالله منظر ايه الناس دي ما بتستحيش ايه كذا انت ما شفتش عصمك الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى حفظك من هذا الأمر خلى شغلك في حلال بفضل الله عز وجل مكان شغلك قريب احتكاكك في الشارع مش كتير فبالتالي مفيش اختلاط فاحش الحمد لله ربنا حفظك من هذه الأمور كنت معصوم عن هذه المشاكل واحد تاني اتفتحت له أنا ببص ألاقي الإخوة كده وده خريج نفس الكلية وده اشتغل في مكان الحمد لله إخوة وكويسين وما بيشتكيش لا من اختلاط ولا مشاكل ولا أي حاجة والتاني يقول لك مش عارف أصلي الصلاة في وقتها شددين علينا وعندنا بقى بنات ووجع قلب ومشاكل وانا مش عارف اخلص من الهم ده كله ليه هو كده الهوى يهتك العصمة ويهتك الحفظ والنصرة قال الله جل وعلا لنبيه ومصطفاه ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير لو اتبعت هواهم لو مشيت على مزاجهم ده حتى مش على مزاجه هو لو مشيت على مزاجهم ولم تكن متبعا ليه يبقى خلاص تفارقك الولاية والنصرة تبقى بعيد تبقى مش معصوم فالهوى يهتك العصمة والحفظ والنصرة الأمر السابع عشر الهوى يفضي للظلم حتى ولو كنت انت ما شاء الله عليك منصف وكويس وبتعامل الناس كويس لكن طالما دخل الهوى هتلاقيك مش عادل احنا لسه بنقول اهو الاخ تيجي تقول له اتق الله في هذه الاخت الضعيفه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني احرج عليكم حق الضعيفين المراه واليتيم فحرام انه يحصل كذا وكذا مفيش ليه دخل الهوى وربنا قال فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا لو اتبعت هواك يبقى هتقع في الظلم هتظلمها لانك متبع هواك بيحصل الكلام ده برضه ومن غير يعني ما نتفكه بهذا بيحصل فعلا في المسائل الخاصة بالتعدد لما يجي هو متبع هوا هو بيتجوز هوا مش بيتجوز لله خلونا نتكلم بصراحة هو متجوز ليه هوا ليس إلا فلما يجي بعد شوية يقع في ظلم الأولى شوف النتيجة في الآخر ما هو لو كان متجوز لله وبنفس النوايا دي ما كانتش النتيجه هتحصل كده البيت الاولاني خرب الاولاد عندهم عقد نفسيه مشاكل لرب السماء ايه اللي حصل ده كله اتبع هواه فظلم ولما يجي يتكلم بيتكلم بالادله الشرعيه انت متجوز ليه والله يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك وابن عباس قال انه اكثر هذه الامه خيرا اكثرها نساء ويسمع كلام حلو قوي بس هو في الواقع هوى هو عايز يتمتع هو عايز يتبغدد عايز يعيش اشمعنى يعني معايا فلوس وعايز اعيش المسألة ما كانتش بقى وانه بيتزوج فعلا قربة لله سبحانه وتعالى وامتثال لحق الله سبحانه وتعالى وانه وانه وانه وانه وانه وهي من الناحيه الثانيه لو صرت تسمع الكلام ده هواها يجي عليه قوي حلو قوي الكلام ده الكلام اللي هو ايه ان انت متبع هواك فما بتعملش هي هواها في الناحيه الثانيه انه ما يعددش لان هواها علشان خاطر خصت نفسها ده هوا وده هوا فالعمليه كلها تطلع ضياع فعشان كده بتخرب البيوت بسبب هذه الامور انما هو لو فعلا لله لله فعلا يبقى الامر لن يكون هكذا انا دايما اقول للاخ بقى اللي بيتجوز عادي اقول له انت ليه اتهمت كده بعد الجواز يا ابني الجواز ده قربه يعني المفروض تزيد الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية انت وقعت يبقى انت وقعت في معصية ما هو كده ما انت نزلت ليه إيمانيتك وقعت ليه هوى أول ما لقى حلاله خلاص نسي الدنيا باللي فيها ونسي كل القصة فقد الذاكرة فقد الذاكرة الإيمانية طيب الأمر الثامن عشر الهوى يردي ويهوي ما هو هوى فيهوي يسقط فهو يردي قالوا قد يكون الهوى في العلم فيخرج بصاحبه إلى ضد ما يأمر به العلم العلم بيقول خشية العلم بيقول ورع العلم بيقول أدب فتلاقيه لا هذا ولا ذاك بالعكس ده خد الكلام وبدأ يقول لك والله المسألة دي فيها اختلاف وانت بتعمل كده ليه وياخد نفسه بالرخص وياخد الناس بالعزائم وتبقى مشكلة ويقع هو في الشبهات وقد يكون في الزهد فإذا به يوصله إلى فين؟ إلى الرياء وهكذا إذا دخل الهوى في الشيء قلبه وأرضى بصاحبه وأهلكه الأمر التاسع عشر الهوى دليل نقصان العقل لو متبع هواك فهذا دليل على أنك فقدت البصيرة قال يوسف بن الحسين عين الهوى عوراء ما يشوفش أبدا الحقيقة زي ما هي شوف كده انت في وقت الغضب بتبقى شايف الدنيا ازاي ايام المشاكل الزوجيه وانت قاعد مش شايف الا الجانب السلبي وانتي وانتي وانتي وانتي وانتي وهي من الناحيه الثانيه هو ده الاخ وهو ده الملتزم وهو ده اللي كان بيقول لي مش عارفه ايه شوفوا بيتصرف ازاي وشوفوا بيعمل ايه نسيت له كل حاجه وكفران لي عشان يشتغل فساعه المشاكل الزوجيه بيظهر هذا الامر ان الانسان بيبقى شايف بعين واحده شايف الجانب السلبي ومش شايف خالص الجانب الايجابي عند الشخص ولما يقعد بقى ويهدى ويبتدي يشوف تقول له يا ابني انت مش كنت بتقول ان الاخت دي ما شاء الله عليها ومجتهده وبتعينك وبتسوي يقول اه طب يا ابني انت بتتكلم عليها ليه دلوقتي كده وشايف الامور بالشكل الاخر قلت له لا حول ولا قوه الا لما يرجع بقى يراجع نفسه وواحد برضه يركب دماغه وخلاص ومفيش مشكله خلاص بقى كبرت ونزغ الشيطان اشتغل وهي الناحيه الثانيه نفس الامر عين الهوى عوراء فهذا ان دل على شيء فانما يدل على نقصان العقل فما ينفعش يا رجال الكلام ده ليكم ان انتوا تبقوا ناقصين العقل والدين يعني المفروض الرجاله رجاله يبقوا اصحاب ديانه واصحاب عقل طب هم لما يعملوا الكلام ده ماشي هم معذورات بعض الشيء لكن انتوا المفروض انه ما تمشيش فلازم يبقى كده عين الهوى عوراء الامر العشرون والاخير في افات الهوى الهوى داء معدي ما تقربش لما تقعد جنب واحد من بتوع الهوى لسه بنقول يعديك قال مجاهد لا تجالسوا أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب يعني ليهم عدوى زي الجرب كده والعياذ بالله لما تقعد جنبه ممكن تصاب بهذا الأمر إنهم يعدون من كان قريبا منهم فطالما هكذا ابعد عن أهل الأهواء ابعد عن أهل الدنيا ابعد عن الذي كلما جلست معه ذكرك بالدنيا وفتح عليك أبواب الدنيا ومشاغل الدنيا ومشاكل الدنيا اجعل صاحبك التقي الورع الذي يذكرك بالله ولا تصاحب إلا مؤمنا هذه عشرون آفة من آفات اتباع الهوى وسوف يحتاج الأمر إلى بسط أكثر في العلاج سوف نجعله في الجلسة القادمة لكن أنا هنا فقط سوف أتكلم في نقاط يسيرة جدا عن أصول العلاج على أن تكون الجلسة القادمة إن شاء الله عن كيفية علاج هذا الأمر واحد الهوى ينشأ عن الغفلة زي ما تكلمنا فبالتالي أصل أصيل في العلاج سيكون الذكر كثرة الذكر من أعظم الحصون التي يتحصن بها الإنسان من هواه هي الحصن الحصين الذكر هو الحصن الحصين من هذا الأمر الأمر الثاني أن في مخالفة الهوى فوائد عظيمة ينبغي أن ترعيها سمعك وبصرك لما تعرف قيمة لو خالفت هواك تبقى عامل ازاي ده يديك دافع ان انت تكون على هذه الشاكلة قلت لكم الناس أعظم منزلة عند الله بمدى مخالفتهم لأهوائهم مش ربنا جعل عنوان دخول الجنة ونهى النفس عن الهوى أكثركم نهيا لنفسه عن هواه هو أسبقكم إلى الجنة مفهوم؟ فإذا عرفت قيمة مخالفة الهوى وتكون عندك هذا الدافع هيكون ده سبب عظيم في العلاج فمثلا تعرف أن الغالب لهواه أعظم الناس إيمانا عند رب العالمين ومن أكثر الناس قوة في الإيمان كان سليمان بن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يقول الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده وهم أهل الكرامة عند رب العالمين مر إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فرأى عابدا في الهواء متعبدا والأثر في ذم الهوى لابن الجوزي شاف واحد في الهوى متعبد فقال له بما نلت هذه المنزلة من الله قال بأمر يسير حاجة بسيطة أوي فطمت نفسي عن الدنيا ولم أتكلم فيما لا يعنيني ونظرت فيما أمرت به فعملت به ونظرت فيما نهاني عنه فانتهيت عنه فأنا إن سألته أعطاني وإن دعوته أجابني وإن أقسمت عليه أبر قسمي سألته أن يسكنني الهواء فأسكنني هي دي ولعلها تكون حسن ختام لجلستنا هذه هذه المنزلة العظمى لمخالف هواه سوف نستكمل هذه الأمور إن شاء الله رب العالمين فيما يأتينا إن شاء الله من المحاضرة القادمة أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم